الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأولا إخوتي في الله أنا أحبكم في الله وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان الدورة التاسعة لعام 1437 من الهجرة بعنوان إني ذاهب إلى ربي بدأنا الذهاب وعرفنا طبيعة الطريق وعرفنا أن هذه الطريق لها معالم محددة وأنها مستقيمة وأن هناك أناس يريدونها عوجا وأنت لا تستجيب للإعوجاج بل الذاهب إلى ربه يمشي باستقامة ولا يروغ كروغان الثعالب اتنين معرفة العوائق احنا عرفنا الطريق انها واضحة عليها بصائر فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها اثنين انها مستقيمة وان في ناس يبغونها عوجا ما تمشيش ورا العوج خليك في الاستقامة بعد كده لازم تعرف ايه العوائق العوائق يا اخوة في الطريق ده كثيرة جدا جدا جدا لان الشيطان تبنى إقامة العوائق تبناها قال سبحانه وتعالى قال فبما أغويتني ها؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الشيطان قال أنا هقعد لهم على الصراط لأ لأقعدن لهم صراطك المستقيم عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها الشيطان قاعد عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إيه استقيموا ولن تحصوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج استقيموا احنا قلنا الطريق ايه مستقيمة الرسول بيقول لك استقيم ولن تحصوا مش هتقدر تعملها مية في المية ولكن سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلج انت هتستقيم وتمشي على الطريق اني ذاهب بس الاشكال الكبير وانا رايح العوائق كتير العوائق كتير جدا واخطر العوائق يا اخوه الشيطان طريق مليئه بالعوائق والاشواك والمعوقات والمثبطات النفس الشيطان الدنيا البشر البشر اختارهم الشيطان انا مش عايز اتكلم عن عن العوائق دي الشيطان والدنيا اللي اتكلمنا كتير يعني في دروس كتير في الموضوع لكن الجديد المره دي وانا حريص ان الدوره دي يبقى فيها حاجات جديده الجديد في الدوره دي ان انا عايز اتكلم على ثلاث عوائق جواك الانانيات والذهنيات لكن قبل ما ادخل معلش معلش مضطر اتكلم شويه عن عائق الشيطان لان الشيطان كتير من الاخوه مش واخد باله منه مش واخد باله من وجود العائق ده زي ما قلت كده كتير من الاخوه يعني الواد ده عمالين يقولوا ما تتكلمش ما تتكلمش اسكت وهو مفيش فايده مش قادر يمسك نفسه ليه الشيطان عمال يوسوس وس وس وس وس وس وس وس وس الشيطان ما بيسكتش واللي بيتسلط عليه الشيطان ما بيسكتش يعني انت احيانا كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعياذ بالله يعني تدخل البيت فتلاقي مراتك عماله تتكلم والكلام ده هيعمل مشاكل طب اسكتي بتسكت طب احلف انا عارف طب اسكتي مش هتسكت اخرج البيت وامشي مش هتسكت برضه هتفضل تتكلم الشاهد ايه ان اللي هيستمع للشيطان ها مش هيسكت مش هيسكت الشيطان نعوذ بالله منه معلش ركز معايا في الكلمتين اللي جايين دول الشيطان له مأوى في داخل كياننا له عش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يبقى أنا بقول كده يا جماعة إن لازم أحيانا في حقائق لازم نعترف بها ولازم نعترف بها إن هي كده مش هتتغير من الحقائق دي إن العوج في المرأة هي كده ومش هتتغير الرسول قال صلى الله عليه وسلم قال له كده فاستمتع بها على عوج الرسول قال له كده فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها ده الوضع هو كده مش هيتغير فأنا لازم أتعامل معاه على إيه على إن هو كده نفس الشيء برضه الشيطان جوايا وجواك الرسول قال لسيدة عائشة رضي الله عنها أوجاءك شيطان قد او معي الشيطان قال وكل بكل ابن ادم قرينه الجن قالت حتى انا قال حتى قالت حتى انت قال حتى انا ولكن الله اعانني عليه فاسلم يبقى عايزين نعترف دلوقتي ان كل واحد مننا جواه شيطان موجود جواه له عش جوه له مأوى والاشكال الكبير يا بني ادم ان الشيطان ده له حلفاء جواك له حلفاء في ناس معاه متعاونين منك واكتر حاجه توجع يا عم خالد انك تلاقي حاجه منك بتساعد اعدائك عليك انا بقول له كده والله يعني انت تتفق معاه عليا وانت مني ينفع ده انا جايبك عشان تساعدني عشان تشيل همي تقوم انت تتفق معاه عليا وتخني بتبقى دي اشد الما اشد الما ووجعا وحين تخبث النفس قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها حين تتدسى النفس فلا تتزكى ولا تتطهر يجد الشيطان فيها ركنا ممهدا حين تظلم النفس تخبث تصبح كلها ظلام تصير مملكة إبليس وتظهر التحالفات بقى تحالف بين الشيطان وبين نوازع الشهوة تحالف الشيطان مع نوازع الغضب تحالف الشيطان مع نوازع العدوانية تحالف الشيطان مع نوازع الأنانية ويستغل الشيطان هذه الأحلاف ليمارس أشغاله تحالفات داخلك تحالفات جواك تحالفات منك وهكذا يكون الشيطان بهذه التحالفات أكبر عائق وحائط صد يمنعك من الذهاب إلى الله التحالفات اللي جواك يبدا الشيطان في اثاره الشهوه اثاره الغضب اثاره ال- الهوى اثاره الانانيه عباده النفس وكل دي تقوم في وجهك سدود منيعه ما تقدرش تمشي وهكذا يفتن الانسان من داخل نفسه ونوازعها بالشيطان واحلافه ونزغاته يلتئم صوت الشيطان مع صوت النفس ليصم اذنك عن سماع الحق اني ذاهب الى ربي مفيش ولا تجد لها اي صدى جواك لان الشيطان وس وس وس وس والنفس تصرخ تصرخ تصرخ فصمت اذنك دي الفتنه من داخلك فتنه الشيطان اذا اقام تحالفاته مع النفس في وجه العبد الذي يريد السير هناك موانع او عقبات خارجيه عقبات خارجيه ممن حولك قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم ما قالكش يا ايها الناس ان من ازواجكم ده يا مؤمنين اعداء قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا دي عوائق خارجيه الناس البشر ومش عارف انا كنت بقول فين امبارح ولا اول ان اكبر مشكله اكبر مشكله التعامل مع البشر التعامل مع الخلق اكبر مشكله فعلا يبقى الواحد قاعد في بيته وهادئ ومر عليه الليل بسكينة وصبح صلى الصبح في خشوع خرج أول ما يتعامل مع أول واحد ينكت عليه وتبدأ المشاكل والهموم والنكد طب الناس دي بتعمل كده ليه؟ انشغالك بكلمة الناس دي بتعمل كده ليه؟ يغير قلبك عشان كده احنا بنقول النهارده اني ذاهب الى ربي لوحدي وحدي وحدي انا رايح لربنا لوحدي ما تستناش ان زوج زي تساعدك ولا ولد صديق ولا صاحب شيخ ولا اخ لوحدك فتفاجأ ان الدنيا تلهيه معاناتها معاناتها فتنة الشيطان من داخله وصراع النفس من داخله وفتنة الناس من الخارج صدام أنانيات طمع خيانه صدام عادات تنافس على الرزق خصام على المصالح كلها فتن في فتن لأن الناس أصلا مخلوقين كلهم على مبدأ المصلحة كل واحد بيدور على مصلحته إذا كان له في صداقتك مصلحة المصلحة دي ممكن تكون فلوس بيكسب من وراك حاجه الص- المصلحه دي ممكن تكون معارف انه معرفتك بيتعرف على ناس احسن المصلحه دي ممكن تكون بيستريح في القعده معاك انت بتنافقه بتقول له كلام حلو بتمدحه بت المهم ان هو فيه في مصلحه من وراك هو عايش معاك على مبدا المصلحه مبدا الطمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا نمتوا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما اظنش ان الكلام ده ينايم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عباد المصلحة الناس دي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأهل النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه الخائن الذي لا يخفى له طمع يخفى هنا يعني يظهر يخفى من ألفاظ الأضداد اللي تيجي بمعنى يخفى بمعنى يظهر يعني الخاين اللي ما يظهرلوش طمع وإن دق إن قل إلا خان بتلاقيه يخونك في خمسة جنيه يا عم أنت بتاخد 100 جنيه في اليوم هتعمل ايه بالخمسة جنيه الاتنين جنيه دي هتعمل فيها ايه اللي انت اللي انت بتسألها طب, طب ما انا بديك لكن هو كده الخاين ده الطماع واحنا قلنا قبل كده ان هناك امراض قلبية بتستجر كل الامراض التانية و- والعياذ بالله اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم تلاقي مرض السكر مثلا من الامراض العضويه بيخلي بيتعب العينين ويتعب الكبد ويتعب الكلى ويتعب الرجلين ويتعب هو بي هو بيعمل كده نفس الشيء برضه في امراض قلبيه في امراض قلبيه زي مرض الطمع تلاقي الطماع كذاب وتلاقيه خاين وتلاقيه منافق وتلاقيه حرامي وتلاقيه كذاب تلاقي المرض ده مرض الطمع بايه بيجر كل حاجه بيجر كل الامراض التانية والافات التانية والصفات التانية الرديئه فلذلك اللهم اكفنا شر الطمع وقنا شر الطماعين ما تبقاش طماع في حاجه من الدنيا واذا كانت عندك دي افه الطمع في واحد عنده حاجه دي مترسخه في طبعه اطمع في الله فيما عند الله واطمع زي ما انت عايز بقى انا طمعان في 100 قصر في الجنه يا عم 1000 قصر انا طمعان بقى ان انا اسكن جنب النبي يا سيدي الفردوس الاعلى متاح واسعه انا اطمع بقى في اطمع فيما عند اطمع ان ربنا يغفر لي اطمع لكن مع الناس في الدنيا ما تطمعش الشاهد ايه تعالوا اللي انا عايز اقوله ساركز هنا في هذه الدوره على المعوقات الشخصيه الداخليه وهي ثلاثه اولها الانانيه ده معوق كبير جدا اكبر مما تتصور انانيه ان يبقى الانسان اناني واحنا قلنا قبل كده ان الانانيه دي من امراض الابالسه كنا بنتكلم في شرح العقليه الطحويه ولاد الابلسه وقلنا ان اول مرض انانيه إن لان ابليس هو اول واحد قال انا انا خير منه دي الانانيه انا كلمه كبر انا كلمه طغيان انا كلمه كل طاغيه لا يرى الا نفسه انا كلمه كل اناني لا يحب الا نفسه انا الأنية الشاخصة هي كل عبد حقير شغلته نفسه فعبدها اجتذبه هواه فاستعبده جرته نفسه وهواه إلى شهواته وأمواله وجاهه فظن أنه شيء فقال أنا فرعون قارون انا اللهم انا نعوذ بك من هذا المرض انا تقيم سدا بينك وبين الله لانك اذا قلت انا اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة